السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد ما زلنا في هذه الحلقات الطيبة المباركة من سلسلة الإيمان تحدثنا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نتحدث الآن عن الايمان بالقدر شره وخيره ده ايمان يعني لابد ان تؤمن كما تؤمن بالله تؤمن بقدر الله وقضائه والحديث طبعا في مسلم لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم سالوا عن الاسلام والايمان والاحسان أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر شره وخيره. احنا قلنا ما فيش في القدر شره يعني ما فيش شر في أقدار الله يعني ربنا ما بيجيبلناش شر يعني. أمال الآية أمال الحديث بيقول وأن تؤمن بالقدر شره وخيره. شر ده من وجهة نظرك يعني أنت بتتخيل إن الأمر ده شر لكن هو فيه خير. بل هو الخير بمعنى سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع حتى شوف تنزع يعني الملك متاخد مش بالذوق يعني وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تؤتي تعز احنا بنقول عليها اه اه دي كويسه خير دي لكن تنزع تذل هتقول دي وحشه وحشه من وجهه نظرك ايه؟ من وجهه نظرك انت انت بتقول عليها وحشه اه وانت بتفتكرها شر لكنها خير والله شوف التعليق النهائي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير دول خير تؤتي تنزع تعز تذل خير لان مين اللي بيعمله؟ الله الله انت بتقول ان ابني لما مات كان شر لا والله ده كان خير لانك هتاخد بيه بيت في الجنه وهو ميت ميت مهما كبر ومهما بعد ما يتجوز ويخلف وحتى بقى راجل عجوز خلاص هيموت برضه كل نفس ذائقه الموت ربنا ارادنا خير اعطاك ابنه كان ممكن ما يدركش وبعدين خده منك عشان يديك بيت في الجنه اسمه بيت الحمد ابنه يعدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد لما يصبر ولما نبص بقى في القران سيدنا موسى لما اترمى في اليم فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن كان خير ولا شر؟ منظره من بره بالنسبه لينا انا شر ازاي؟ عيل صغير يتحط في تابوت ويترمى في البحر طب ليه؟ عشان فرعون ما ياخدوش لان فرعون بيموت العيال يستحي يذبح ابنائهم لو طلع ولد يموتهم ويستحيي نسائهم لو كانت بنت يخليها عشان تطلع الامه ما فيهاش راجل طب احنا عملنا كده ورميناه في اليم عشان ما يروحش لفرعون وصل لفرعون امم من وجهه نظر شر ولا خير ده امم لكن بص لعاقبه الامور بص قدام كان خير ولا شر كان قمه الخير عشان كده فرعون قال لسيدنا موسى الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ده اللي مربيك اه تتربى فين عند فرعون سبحانك يا رب اذا كان خير ولا شر اه هتقول دلوقتي خير لما عرفت اه بالظبط اقدار الله كده اقدار الله تبص لها انت اول ما تحصل الله لا لا لا لا ازاي لا ده مش وبعدين لما تبص لعاقبة الأرض اه طب الحمد لله ما حصل تعرف ما كانش حصل كان الحمد لله اه احنا عايزين يؤمن بقدر الله وقضائه سيدنا يوسف كان في السجن وكان في مصر طبعا ودخل معه سجن فتيان وده الحقيقه انه بريء طب عملوا ايه ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ده راوا الايات راوا الايات ان الراجل ده بريء قمت تسجنه بالظبط كده لا عايز ولا متهم لا غبار عليه فقد حكمنا عليه بالسجن امال لو كان عليه غبار كنت عملته ايه؟ الراجل بريء والايات ظهرت اهي ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ها مفيش دليل اتهام مفيش كذا مفيش كذا ولا طلع تحريات المباحث حج على غير ما خلاص اه 15 يوم آه، قصدي لا يسجنون ولا حتى حين برضه مفيش فايده ايه منظر بقى لسيدنا يوسف وهو رسول الله ودخل السجن مم. دخل في السجن اهو. ايه بقى احكم كده قول انت كده لا ده ده قمه الشر بقى ازاي بقى لا لا لا ده حاجه شر اهو لا ده حاجه وحشه خالص والسجون بقى تحت غياب الارض ومش عارف ايه وبتاع والله كان قمه الخير ازاي اه سيدنا يوسف لما كان في السجن ودخل معه السجن فتيان وبعدين واحد منهم طلعوا الاثنين طلعوا وبعدين واحد اعدم والثاني الزمع الملك بقى اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف الملك عايز تفسير للرؤيا اللي كان معاه قال ايه؟ اه انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق لو كان سيدنا يوسف من بعد ما راوا الايات طلعوه مشوه كان هيمشي كانوا هيجيبوه منين عشان يفسر الرؤيه دي؟ هيكلموه على المحمول ولا هيتصلوا بيه بالانترنت؟ مفيش كلام من ما هيجيبوه منين؟ ما خلاص خلصت. كأن الله احتجزه في السجن. مم. عشان قدام يعلم الله ان الملك هيشوف رؤيه وعايز يفسرها خلي ده محدود هنا عشان هيحتاجوا له بعد كده لما يحتاجوا له هيرجعوا له هيلاقوه يبقى كان وجوده في السجن شر ولا خير؟ كان خير لكن انت في الاول قلت عليه ايه؟ شر لو كان في وقت بقى كنا ذكرنا من القران ومن الاحاديث سبحان الله يا اخي بلاش كده بص لحياتك انت بص كل واحد يبص لحياته كل واحد يبص لحياته يقول انا انا دلوقتي في موضوع كذا اه سبحان الله ده لو ما كانش حصل كذا اه والله تصدق لو ما كانش حصل كذا كذا كذا ما كنتش زماني دلوقتي كذا اه يبقى كان لازم يحكم وهكذا طيب عفوا يبقى أن تؤمن بالقدر شره وخيره يعني ايه القدر؟ يعني ايه القضاء؟ الفرق بينهم ايه؟ مش احنا بنؤمن بالقضاء والقدر؟ اه يبقى انت لو عايز ترتيب اه يبقى القدر والقضاء. القدر الاول وبعدين القضاء رقم اثنين. ما هو القدر؟ القدر من التقدير. هو- يعني ايه؟ يعني انت بتقدر. نضرب مثلا. عشان يتبنى مكان جه المهندس وبص للمكان وبعدين جاب اللوحه بتاعته وعمل بقى ال design وعمال بقى ايه يشوف الموضوع هيمشي ازاي والباب منين والفتحات والشبابيك والبيبان والادوار والعواميد وال pillars والكلام ده كله طيب اللي بيعمله المهندس ده اسمه ايه؟ اسمه قدر يعني المهندس بيقدر المهندس بيقدر بيقدر بيقول ان حاو حاو حاو حاو حاو مم. طيب ممكن الورقه دي تتقطع وما يتبناش البناء ده يبقى ممكن القضاء ما يبقاش قضاء ما تمش صح انما لو البناء تم وفق الرسم اللي كان مرسوم يبقى القبر بقى قضاء عرفت بقى الفرق بينهم ازاي؟ يقول الله عز وجل عن القمر سورة القمر إنا كل شيء خلقناه يعني بقى قضاء تم خلاق بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أمر الله كن فيكون آخر سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله عز وجل يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا سورة الأحزاب سورة المرسلات فقدرنا فنعم القادرون فنعم القادرون إذا في قدر من التقدير وفي قضاء الخلق والايجاد يعني القضاء يعني ايه يعني الخلق والايجاد يعني اللي اتقدر يحصل لو حصل بقى قضاء يقول الله عز وجل سورة السنة قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا يعني شركاء مثلاء ونظراء ذلك رب العالمين إزاي بس وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في قطعة أيام هو خلق الأرض في يومين قدر فيها أقواتها يومين يبقى اثنين واثنين يبقى في أربعة أيام سواء للسائلين قبل اثنين عشان يبقوا ستة يعني سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نجوب يعني تعب أو نصب لأن اليهود بيقولوا إن ربنا تعب في الست أيام لما خلق السماوات والأرض فقعد يستريح في اليوم السابع فهم بيستريحوا في اليوم السابع فرد الله عليهم قائلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نجوب يعني من نصب أو تعب عشان كده عندنا يوم السبت ما يلمسوش فيه فلوس ولا يعملوا فيه حاجة خالص ليه؟ يقول لك احنا بنعمل زي الرب ده كلامهم يعني انت قلت الحدقين يعني طب ما واحد منهم مره لقى فلوس على الارض فانا دايس عليها لذلك يوم الحج عشان ياخدها وقالت له ايه انا ما خدتهاش من السبت انما الله عز وجل يقول وما مسنا من نجوب يعني نصب او تعب يبقى دي ست ايام اللي برضه موجودين في اول سوره هود هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ست في سته ايام وكان عرشه على الماء السته بقى هي سوره فصلت قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها جعل فيها رجل من فوقها الارض وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اثنين برضه يبقى اثنين واثنين في اربعه ايام سواء للسائلين هذا الاثنين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن طب القضاء اهو من القضاء قدر وايه وقضاء فقضاهن سبع سماوات في يومين أربعة واثنين يبقى هم الستة من سورة قاف واللي في سورة هود فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بتاعتنا دي بمصابيح وحفظة كواكب النجوم دي كلها ذلك تقدير العزيز العليم عز وجل يبقى القدر من التقدير والقضاء هو الايه؟ الخلق والايجاد لما يحصل يعني زي ما خلق اهو فقضاهن سبع سماوات يعني خلقهن زي قدر الله خلي بالك قدر الله انه يخلق يخلق مولود مخلوق من اب بدون اب ده تقدير حصل ايوه حصل مع مين؟ مع سيدتنا مريم فشوف ربنا يقول ايه بقى؟ سوره مريم وكان امرا مقضيا فحملته فحملته قدر الله انه يتولد بدون اب وقضى قضى يعني خلق قضى الله هذا الامر خلاص اوجده فحملته يبقى القدر بقى قضاء وطبعا مش مشكله ان سيدنا عيسى يكون بدون اب الله عز وجل في الخلق اربعه سوره ال عمران ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين بمعنى الله خلق بدون اب وام سيدنا ادم الله خلق بدون ام امنا حواء ما خلقها من ادم سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم هم كلكم من نفس واحده سيدنا ادم وخلق منها زوجها اللي هي من حواء واسمها حواء لانها مخلوقه من حي سيدنا ادم وخلق منها زوجها وبث منهما الاثنين رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يبقى خلق بدون اب وام سيدنا ادم خلق بدون ام امنا حواء خلق بدون اب سيدنا عيسى خلق بالاب والام اللي هو انا قلت يبقى الخلق اربعه اهو فإن مثل عيسى عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مفيش شيء بيعجز الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولذلك سيدنا المسيح اسمه إيه؟ كلمة الله يعني إيه كلمة الله؟ كن عيسى ابن مريم بدون آه بدون أب فكان عيسى ابن مريم بدون أب كلمة الله طيب يعني وكان أمرا مقضيا فإيه؟ فحملته إمتى؟ مقضيا يعني القدر بقى إيه؟ القدر بقى قضاء طيب احنا بنؤمن بالقضاء والقدر بنؤمن بالقضاء والقدر اه وكل شيء بقضاء وقدر اه ده ايمان خلي بالك انا بقول دي ايمان ايمان عقيده دي عقيده اللي بيكفر بالقضاء والقدر كافر بالله وان صلى وصام ودعم انه مسلم لان دي مراتب الايمان انك تؤمن بالله آه، وتؤمن بقدر الله آه، وتؤمن بقضاء الله تبارك وتعالى ولذلك شوف سوره الايه؟ سوره القمر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر على قوم سيدنا نوح ها وفجرنا الارض عيونا ففتحنا باب السماء وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء الاثنين اللي طلع من اللي نازل من تحت واللي طلع من اللي نازل من فوق واللي طلع من تحت التقى الماء على امر ها قد قدر قد قدر قدر من قبل وحملناه على ذات انواع خشب ودسر مطامير خشب متحمر بمطامير تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر سورة القمر. طيب وضع أظن كده معنى القضاء ومعنى القضاء، القضاء القدر من التقدير والقضاء هو الخلق والإيجاد. طيب إيه المسلم حاله إيه مع القضاء والقدر؟ لابد أن يؤمن بالقضاء والقدر. يؤمن اه يعتقد اه يصدق اه بدون شك اه قال الله عز وجل موضحا هذه الحقيقة سورة البقرة ولنبلونكم بشيء الحمد لله بشيء مش بكل ما احنا مش قد كل ده على قدنا يعني ولنبلونكم بشيء من الخوف وما قالش خوف على ايه؟ خوف على العيال خوف على المرتب خوف على صحتي خوف خوف خوف خوف. ولنبلونكم بشيء ومش عيب ان احنا نخاف لكن العيب ما يترتب على الخوف ايه هيترتب على الخوف ايه؟ هيترتب على الخوف ايه؟ ان انا اسيب ديني اسيب صلاتي لا لا انا بخاف اه ماشي بخاف من- واحد يخاف من صرصار واحد يخاف من مثلا يعني لكن ايه اللي هيترتب؟ فسيدنا موسى قال قال ربنا انما نخاف بنخاف من فرعون ده مجرم ايده طرشه بلا شيء منه نصح مراه ومن فراعنه جميعا قال ربنا انما نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى سلطان فالاثر بقى الاثر اللي هيترتب على ذلك ها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال واحد ينصب عليك فلوسك تضيع انت تنساها مره تتسرق منك ونقص من الاموال والانفس بالموت والثمرات ما يطلعش الزرع وبشر الصابرين مين الذين اذا اصابتهم دي واحده اصابتهم بقى القدر ايه هنا قضاء خلاص حصل خلاص تم خلاص بتتكلم في ايه انت؟ ما حصل خلاص الذين اذا اصابتهم ليه بقول كده؟ لان ممكن لو ما حصلش اه ما يحصلش ازاي؟ ممكن القدر ما يبقاش قضاء؟ اه اه ازاي؟ ايوه قدر الله ان تنزل عليا مصيبه قدر الله لسه في التقدير ها وانا بقول له اللهم اكفني شر المصائب طلع الدعاء زق المصيبة اللي نازلة فما حصلتش فما نزلتش كما يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء اللي طالع والقدر اللي نازل يعتلجان إلى يوم القيامة الدعاء بيزق القدر خلاص مش هيحصل قضاء القدر مش هيبقى قضاء خلاص ها؟ لكن بقى قضاء خلاص الذين إذا أصابتهم مصيبة حصلت خلاص الموضوع خلص انت بتتكلم في ايه؟ اصل لا لو ايه اللي انت بتقولها دي ما ما- ما تمشيش هنا خالص الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا والله عايزين نقف شويه لان كتير مننا يقول لك انا مؤمن والحمد لله وقضاء الله والخير لكن وقت الجد ما اعرفش ايه اللي بيحصل لنا وقت ما بتنزل مصيبات ما بتحصل ابتلاء اي حاجه اللي عمال يسب في ربنا يقول له ليه يا رب ليه وليه الظلم ليه وليه القسوه ليه وليه يا رب ليه وسمعنا انا وانا من يوم ما بقيت اقول لا يا عم مش بقيت كويس وانا كنت هتبصر اول ما بقيت حلو وكويس نفر ما كنت تلف على دماغي وفي اللي بيشتم ربنا بطريقه بقى يعني يقول لك إيه حكمته بقى حكمته هنعمل له حكمته ونكون ذوق كده يعني ايه حكمته يعني مش عاجبك ولا ايه؟ مش عاجبك؟ أهو الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا المسلم بقى انا لله انا لله ربنا اللي خلقنا هو الهنا آه. وبعدين وانا اليه راجعون وانا اليه راجعون مين اللي عمل دي؟ الله طب خلاص تمام مع ولله المثل الاعلى مع الفارق فين ابني صغير يقول راح فين؟ يقول راح فين؟ اه ده عند تيتا اه تيتا لا خلاص الحمد لله في الامان والصون خلاص ما عند تيتا ها؟ لما عرفت هو فين ولله المثل الاعلى مين اللي عمل دي؟ الله الله طب طب زعلان ليه انت؟ طب انت عايز ايه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون يبقى كل الدنيا اللي على- اللي عليها رايحه فين؟ في الكهف ان جعلنا ما على الارض عربيات وعمارات وفلوس وسوبر ماركت ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وبعدين فانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا كل اللي عليها ده هيبقى الارض خضراء لا زرع فيها ولا نبات فين الامم السابقه؟ فين الذين جابوا الصخر بالواد؟ فين فرعون ذي الاوتاد؟ فين عاد؟ فين ثمود؟ فين فين فين؟ راحت الديار بتاعتهم وراحت العراق كل حاجه وبقي ايه؟ العمل الصالح ها؟ انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون المهتدون خلي بالك كلمه صلاه صلاه يعني دعاء والصلاه بتبقى ثلاثه صلاه من العبد الى الله بمعنى انك انت ايه بتدعو وصلاه من الله على العبد ان الله وملائكته يصلون على النبي الرحمه وبعدين صلاة من الملائكة إلى الله استغفار يستغفروا لينا فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون مين دول؟ اللي بيقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون لما تحصل تحصل يعني قضاء لقدر كان في قدر بقى قضاء على طول ولذلك سورة التغابن الله عز وجل يقول ما أصاب أصاب من مصيبة يعني حصلت يعني بقى قضاء ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من اللي عاملها الله ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه عشان كده احنا نقول فلان ده ايه ده نازل على قلبه برد كده واحنا بندعي ان اللهم انزل البرد والسكينه على قلوبنا يا رب يعني عشان الواحد يبقى ايه قلبه م- م- متين كده يهدي قلبه يعني انت مع الله سوره الحديد ما اصاب من مصيبه اصاب يبقى خلاص حصلت ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب خلاص كانت مقدره وحصلت من قبل ان نبراها قبل ما تحصل ان ذلك على الله يسير ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تأسوا على ما فاتكم عمر المسلم يعمل كده يقول لك ايوه دي كانت أيوه لو خدت الحوت ما فيش تقول ايه تعمل ايه؟ لا تأسوا على ما فاتكم فاتك خلاص مش مقدره والله لما يحصل ايه بالله ولا تفرحوا بما اتاكم شفت بقى انا جاي ايه جاي لك هو الله بقى لا لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور بمعنى حديث سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رب صحيح مسلم يقول ايه؟ المؤمن القوي قوي في ايه؟ كل حاجه في جسمه في علمه في ماله في ثقافته المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير عشان مؤمن حتى لو كان مؤمن ضعيف وفي كل خير استعن بالله استعن بالله دايما اللهم اعني اللهم وفقني ما تطويت من الله انا ذليل الى العزيز انا فقير الى الغني انا ضعيف الى القوي شوف انت رايح لمين استعن بالله ولا تعجز ولا تعجز فيش عجز يقول يا موضوع لا الحمد لله كله بقضاء الله وقدره استعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك اه احسنت احرص على ما ينفعك جميله قوي الحاجه اللي فيها منفعتك تحرص عليها المسلم دايما حريص على المنفعه حاجه فيها ما ينفعش ده انا حريص عليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز مم. وان اصابك شيء وان اصابك يعني ايه اصابك؟ يعني بقى قضاء حصل خلاص وان اصابك شيء فلا تقل لو لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا بلاش الاوهام والاحلام انا نتكلم في واقع حصل خلاص ايوه حصل عايز ايه انت حصل خلاص يبقى وان اصابك شيء فلا تقل ايوه بس تعرف لك انا لو قدمت مقر الموضوع ده ببقى أنت- أنت- أنت- مفيش فايده هتفضل تقلب كده وتعمل كده وهيجي لك امراض الدنيا وهم الدنيا ومفيش جديد هو قضاء الله نافذ برضه ها فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل مش المسلم لا قل قدر الله اه ربنا قدر الامر ده مم. وما شاء فعل قدر اه وما شاء فعل فان لو لو تفتح عمل الشيطان كلمة لو بقى تخلي الواحد قاعد يعض على اسمه يعض على يقول لك اصل الموضوع ده فع- مش هيفرق لا، لا، لو مع لا لا لو شوف بقى شوف المسلم لا، إيه، إيه، إيه، انما المسلم المسلم اللي مؤمن بالقضاء والقدر اه والله ما فاتحه فيه ده ما جاش والله والله لو في بالله قدر الله مش هتعرف بتتكلم في ايه الموضوع خلص خلاص عشان كده احنا نؤمن بقضاء الله وقدره بس على اربع مراحل بقى يا رب نحفظهم علم الله اثنين كتب الله ثلاثة شاء الله أربعة خلق الله طب أنت عايز إيه؟ علم الله إن الأمر ده كان هيحصل كتب الله الأمر ده كتبه لا المعبود خلاص بقى شاء الله إنه يحصل خلق الله وحصل انت دورك بقى خلاص قدر الله وما شاء فعل لكن هيبقى السؤال الله علم الله كتب الله شاء الله خلق الله علم كتب شاء خلق ما احنا نبقى مصيرين بقى وما ملناش بقى لازمه في الكون ده وبتاع لا لا لا لا لا احنا مصيرين في حاجات ومصيرين في حاجات ده اللي هقوله بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله من الايمان بالقضاء والقدر نسال الله عز وجل ان نكون من الذين يؤمنون بقدر الله وقضائه اذا تحقق اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته